السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم في الله والله أسأل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله إن الإسلام هو دين الكدح والعمل دين يكره العجز والكسل إن الإسلام دين عظيم حث أتباعه على الضرب في الأرض وعلى عمارة الأرض وعلى الكسب الحلال فقال عز من قائل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الله عز وجل أمرنا أن نضرب في الأرض أن نكدح أن نعرق الإسلام لا يحب التنابلة الإسلام لا يحب التنابلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها تصوروا يا عباد الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا لو قامت القيامة وفي أحدكم غرس نخلة فليغرسها طيب النخلة تحتاج حتى تثمر أربع سنين خمس سنين القيامة تقوم وفي يدي فسيلة أغرسها نعم اغرس اعمل والنتائج على الله عز وجل دين يحب لأتباعه العزة السؤدد اليد التي تعمل يد عزيزة اليد التي تسأل يد ذليلة واليد العليا يحبها الله جل جلاله الآن مع الأسف عندنا أزمة تنابلة أزمة تنابلة إي والله لا يوجد عندنا أزمة بطالة بقدر ما يوجد عندنا أزمة تنابلة وإلا فهناك مجالات كثيرة يمكن للشباب أن يعملوا فيها لكن بمرتبات ضئيلة 500 جنيه في الشهر يقول لك إزاي أنا أشتغل ب 500 جنيه في الشهر أنا معايا بكالوريوس زراعة قسم ضرع ويجا اشتغل ب 500 جنيه إزاي أنا راجل معايا بكالوريوس تجارة اشتغل سائق على سيارة ازاي يعني هو عايز مكتب وساعي يطرق عليه الباب ويدخل عليه بفنجان القهوة يا عبد الله اتق الله يا عبد الله عندنا الآن مع الأسف أزمة تنابلة إسلامنا دين العمل والكدح والنصب في الحلال دين يأمر أتباعه بالكسب الحلال ويحذرهم من الكسب الحرام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الله عز وجل يحذرنا ويزجرنا عن الكسب الحرام ولذلك أنا سميت هذه الحلقة اللقمة الملعونة عنوان الحلقة اللقمة الملعونة نأتي فيها على مكاسب كثيرة حرام غرق الناس فيها وتمرغوا في أدرانها وفي أقذارها ولا حول ولا قوة إلا بالله اللقمة الملعونة الله عز وجل الطيب الذي لا يقبل إلا الطيب حذرنا من الكسب الحرام وأمرنا بالكسب الطيب فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هاتين الآيتين حذرنا الله عز وجل فيهما من أكل الحرام وحرضنا على الكسب الحلال ذلك لأن كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به ذلك لأن آكل أموال الناس بالباطل يعلن إفلاسه في الآخرة ثم يكون المصير إلى النار وبئس القرار ولكن وقفات مع الآية قال ملك الملوك سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل السؤال لماذا قال جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم ولم يقل أموال الناس أنا لو أكلت مالي أنا هل علي وزر لا أما المراد بقول ربنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم يعني لا تأكلوا أموال الناس السؤال لماذا قال ربنا جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم بينكم ولم يقل ولا تأكلوا أموال الناس مع أن المراد النهي عن أكل أموال الناس الجواب ذلك لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص ولذلك تجد أن الله عز وجل يقول مثلا ولا تقتلوا أنفسكم يعني نفسك أو نفس غيرك ويقول عز وجل فسلموا على أنفسكم في أدب الاستئذان لنفسي صاحب البيت كنفسي إنما المؤمنون إخوة وقال جل جلاله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أخي هو أنا أنا هو نحن كمسلمين كالنفس الواحدة كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص كل إنسان فينا رقيب على مال غيره الله عز وجل عندما حرم عليك أن تأكل مال غيرك حرم في نفس الوقت على غيرك أن يأكل مالك ولذلك قال ربنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الله عز وجل قال لا تأكلوا أموالكم هل المال يؤكل؟ يعني عمرك شفت واحد مليونير حاطط قدامه كده الصبح على الفطار في الطقم الصيني آه شوية دولارات وشوية يوروهات وشوية دينارات وشوية ريالات الجنيه المصري ما بياكلوش طعمه وحش عامل كده تحبيش الصبح ريالات دولارات يوريهات آه دينارات آه ايه تاني ينات ين ياباني عامل الشغلة دي ما حدش بياكل الفلوس يموت لماذا قال ربنا ولا تأكلوا أموالكم هل المال يؤكل الجواب قال ربنا ذلك لأنه لا أكل بلا مال ولأن أعظم أوجه الانتفاع بالمال في الطعام أنت عندك مئة ألف جنيه بلاش مئة ألف أخويا ورا الكاميرا بيقول يا رب يا رب ارزق المصورين بمليون والمخرج باتنين مليون عشان يديني وقت زيادة اسمع يا سيدي اسمع انت عندك مليون جنيه هتعمل فيه ايه اشتري سيارة بمئة الف يعني ها واشتري شقة تمليك مئتين الف ها واتجوز اربعة طيارة نص مليون طيب معظم الفلوس بقى انت بتجيب كسوة كل ايه كل شهر كل عيد ده في ناس بتجيب كسوة مرة في الصيف ومرة في الشتاء وفي ناس بتقعد سنين لا تغير الكسوة مفيش لكن كل الناس بتاكل كم مرة كل يوم أقلهم بياكل ثلاثة في ناس بتاكل أربع مرات في ناس كل ما تشوفها تلقاها بتاكل يبقى معظم أوجه الانتفاع بالمال عند الجميع في الطعام والشراب هل المال يؤكل؟ لا المال بذاته لا يؤكل لكنه لا أكل بلا مال معظم أوجه الانتفاع بالمال تنفق على الطعام والشراب تقعد مع واحد كبير من الناس بتوع زمان يقول لك أخ لو كنت وعيت لنفسي كان زماني بقى عندي عزبة تقول له طب يا حاج فين الفلوس اللي كسبتها يقول لك كله راح على بطننا على الأكل والشرب كله راح في ناس بتنفق كل ما تربح على البطون ولا تأكلوا أموالكم قال ربنا أيضا ولا تأكلوا أموالكم تنفيرا عن أكل الحرام لأنه ينبت اللحم وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به قال ربنا أيضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال عن الحرام أكل للمال لانتقاص الذين يأكلون الحرام بما هو ضد مكارم الأخلاق حتى احنا في مصر نقول لك عن المرتشي مثلا فلان ده موظف كرش واسع بنعبر عن أكله للحرام بإيه؟ بما يدخل في الجوف الإنسان منا والله كسرة خبز تكفيه وشربة ماء ترويه إنما أكل الحرام مهما تأكل حراما هيروح فين إلى القذر يصير ثم يكون المصير بعد إلى النار وبئس القرار عياذا بالله تعالى قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم ما هو المال إيه معنى كلمة مال قال أهل العلم المال هو كل ما يصلح أن يكون عوضا وينتفع به كالذهب الفضة الطعام السيارة الشقة آه، الأرض أي حاجة تنفع تبقى عوض يعني تشتري بيها لها قيمة لها ثمن ينتفع بها تسمى مال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما هو الباطل الباطل نقيض الحق ما هو الحق عشان نعرف الباطل الحق هو الشيء الثابت الراسخ الذي لا ينمحي ولا يذول ولا يتبدل ولا يضيع الباطل بقى بينمحي ويزول ويموت ويضيع ولذلك ترى أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الباطل كان زهوقا يموت الحق لو جاء يزهق الباطل وحده ذلك لأن طبيعة الباطل أنه ما ينفعش يعمر ما ينفعش يثبت إن الباطل كان زهوقا أين فرعون وملكه مش فرعون كان على الباطل أين هو ذهب أين قارون وماله ذهب لأنهم من أهل الباطل إن الباطل كان زهوقا إذا ديننا يا عباد الله يحث على العمل والاجتهاد والنصب يكره التنبلة والتنابلة اشتغل حتى لو شغل دون المؤهلات اشتغل حتى لو معك دكتوراه ولا يوجد الآن عمل إلا مستواه أقل مما تحمل من شهادات اشتغل إن شاء الله تعمل زبالا مش, مش جمع القمامة حلال مش مهنة شريفة اشتغل العيب أن تمد يدك للناس وتطأطئ رأسك للناس واسمع الحديث ده بقى يا كل من يأكل الحرام أخرج الإمام الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي الدنيا في كتاب الورع عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه اللهم صل على محمد النبي بيقول لنا اوعوا تدخلوا بطنكم إلا الحلال الطيب أول حاجة هتنتن منك بطنك يا صاحب الكرش الوسيع الذي يجمع الحرام أول حاجة هتنتن فيك بطنك اوعى تدخل جوفك إلا حلالا فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه ديننا دين طيب ربنا طيب نبينا طيب أمرنا بالكسب الطيب الصحابة كانوا أعظم الناس ورعا في المكاسب يجمعوا الحلال ويبتعدون عن الحرام بل وعن الشبهات حتى أن عمر رضي الله عنه يقول كنا ندع تسعة أعشار الرزق من الحلال مخافة الوقوع في الحرام عندهم ورع عندهم خوف من ربنا يعلمون أن من أعظم أسباب رد الدعاء أكل الحرام واحد بياكل ربا شغال في شغل حرام مرتشي وبيحج كل سنة يقف على عرفة كده يا رب يا رب وربنا لن يستجيب لك النبي محمد هو اللي قال كده روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وقد أكل حراما وشرب حراما وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك بأمارة إيه ربنا يستجيب لك ده أنت ثيابك حرام وجوفك مليان بالحرام وارتواءك بشراب من الحرام عايز ربنا يستجيب لك بأمارة إيه هل استجبت لربك أولا فجمعت الحلال وابتعدت عن الحرام طيب الآن في مكاسب كتيرة حرام غرق الناس فيها زي إيه هنبتدي بقى وتكتب كده في ورقة وقلم ورايا بس, بس بعد استقبال هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام سعد حياك الله آه، بارك الله فيك وفيك بارك كنت آه، هطلب منك طلب يا شيخ تفضل كنا عايزين حلقة عن فتنة النساء يا شيخ حلقة عن فتنة النساء فتنة النساء اه سيكون إن شاء الله ويا شيخ كنت آه، عاتبك عتاب ان انت يعني جيت اصلا من غير ما تخبر يعني الاخوة
طب أكادولي ولا بيسبولوا إيه نعم
آه طيب حاضر
ماشي السلام إن عليكم شاء الله عليك السلام عليكم اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طب نستأنف الصور من أكل الحرام صور من اللقمة الملعونة اللقمة المحرمة الصورة الأولى منع الزكاة مانع الزكاة المال الذي فيه زكاة إذا منع صاحبه الزكاة فيه هذا الفضل اللي هو مال الزكاة اللي هو منعه مال حرام بالنسبة له هو عنده مليون جنيه مفروض كل سنة يطلع 25 ألف زكاة حبس ال 25 باكوا عنده كده في ماله 25 ألف جنيه مال حرام قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال تعالى خذ من أموالهم صدقة دي آية الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فاللي بيحجب مال الزكاة يعلم إن في ماله مال حرام بياكل حرام يعلم إن الفلوس دي في الآخر ربنا عز وجل هيحمي عليها في جهنم ويكوي بيها في جبينه وجنابه وظهره قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن آه، نسألك سؤال خارج ال- عن آه، موضوع الحلقة اتفضل اتفضل
آه، آه، آه، هل آه، الحديث آه، يقول أمرنا أن لا نصلي على تارك الصلاة ولا نكفنه ولا نغسله هل هذا حديث ولا هل هذا من السنة حاضر أجيبك إن شاء الله تابع معي في الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله آه، من فضلك انا كنت عايز استفسر بس عن المال الحلال والمال الحرام نعم انا دلوقتي بشتغل في شركة والشركة دي بتقبضنا من- حاطة فلوسها في البنك وبتقبضنا من البنك آه فهل هذا حلال وهل هل مالك هذا حلال نعم.
مالك الذي تقبضه حلال حلال الشركة حاطة الفلوس في البنك هذا شأنها انت عملت عملا حلالا وجاءك راتبك مش قضيتك بارك الله لكن- فيك اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله الشيخ فهد الله يحييك ويبقيك يا رب الله يرضى عليك
آه، مداخلة بسيطة يا شيخ اتفضل
الرسول عليه الصلاة والسلام وصى سعد بن أبي وقاص نعم آه، وبلغه قال أطب مطعمك تكن نعم.
مستجاب الدعوة نعم
فحبينا نشارك بس آه، ال- بارك الله فيك الحديث أسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا كله طيبا وأن يجيب آمين.
دعوانا اللهم آمين الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك شكراً.
الله الله يرضى عليك السلام عليكم ورحمة الله نستأنف الصورة الأولى من صور الكسب المحرم من صور اللقمة الملعونة حبس مال الزكاة هذا المال الذي أمرك الله أن تخرجه من مالك للفقراء والمساكين إذا بخلت به اعلم أنه حرام في مالك بتاكل حرام فاتق الله في نفسك يا عبد الله الزكاة جاحدها كافر هكذا قال كل أهل العلم جاحدها كافر والمتلكئ فيها مرتكب لكبيرة وعلى ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا كما فعل الصديق مع مانع الزكاة اثنين من صور اللقمة الملعونة بخس الناس أشياءهم قال تعالى هو يحكي عن دعوة شعيب لقومه ولا تبخسوا الناس أشياءهم البخس ازاي يعني جاري عنده تلاجة شاريها بألفين جنيه امبارح بعد يومين ثلاثة زوجته مرضت واحتاجت جراحة ما عندوش بدأ يقترض ما حدش عايز يقرضه راح يبيع عفشه فخبط على جاره قالوا التلاجة شارينها مع بعض من يومين بألفين جنيه والله ما اشتغلت أو لسه بكيسها يا راجل تاخدها مني يقول له اه زي بعضه عليا بألف جنيه يا مفتري يا ظالم ده انا شاريها بألفين يقول له والله انا مش محتاج لها انا قلت اساعدك بس يا بألف فالراجل يا ولداه تحت الاضطرار والحاجة يبيع ما يملك بربع ثمنه لا والت- والجار المؤذي يروح لمراته يقول لها التجارة شطارة عصرتهولك خدت الحاجة بربع ثمنها انت بتاكل حرام انت بتاكل حرام قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم أبو حنيفة رحمه الله كان تاجر خز تدري ما هو الخز الثوب المنسوب بالحرير والصوف مع بعض اسمه خز أبو حنيفة تاجر الخز جاءته امرأة تبيع ثوبا لها قال لها إيه قال عجب نسمعه بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى الانور نعم وطي التلفزيون واتكلم من التليفون ازيك ازي حضرتك الحمد لله
آه الله يبارك لك كان ليا سؤال عند حضرتك مهم جدا ليا اتفضل اسمعه
اكرمك الله انا دلوقتي شغال في آه، مكان آه، في كتير في كتير جدا من الفتن زي الاغاني وزي الرقص وزي المسارح والكلام ده كله وانا منكر ليه يعني في قلبي و... ومش متراح ليه فانا عملي مهندس كمبيوتر بسجل بيانات آه، الفرق دي سفرها ومجيها ومروحها و... والشؤون الاداريه بتاعتها ولكن انا حاسس ان عملي وفلوسي دي حرام فهل آه، عليا شبهه او عليا وزر من المكان دوت والفلوس اللي أنا باخدها منه حاضر اجيبك ان شاء الله تابع معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا مولانا الحمد لله ربنا يعزك يا رب وإياك بطاعته والله الله يكرمك يعني أنا أسألك الدعاء لزوجتي بالشفاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها عزكم الله ربنا يكرمك ليه سؤال يا مولانا الله يكرمك اتفضل فضلك الله آه ليه واحد صديق يعني أراد أنه يقترض مني مبلغ اه والتجارة اللي هو بيعملها فيها يعني أنواع يعني درجات في اه السعر اه وهو عاوز يجيب مثلا الثلاث درجات دول أو الأربعة ويخلطهم على بعض ويبيعهم بالسعر الواحد فما رأي الدين في ذلك السلع اللي هيبيعها حلال نعم ان شاء الله ط- حلال طيبة ولكن بيخلطها على بعض في درجة بخمسة ودرجة بسبعة ودرجة بعشرة مثلا المشتري هيعرف انها مخلوطة على بعضها نعم يا مولانا اللي هيبيع له هيعرف انها مخلوطة على بعضها لا ما هو مش هيسأل ال- بجهل ال- المشتري مش هيعرف طب حاضر هقول لك ان شاء الله أعزكم الله هقول لك إن شاء الله أبو حنيفة رحمه الله جاءته امرأة هاخد الاتصال بس بعد ما نكمل إيه، ما فعل جاءته امرأة تبيع ثوبا لها قالت اشتري مني بمئة درهم بمئة جنيه قال يساوي زيادة قالت ادفع مئتين والله يبارك لك قال يساوي زيادة قالت ادفع 300 درهم قال يساوي زيادة قالت أتهزأ بي يا إمام من امتى شفنا اللي بيشتري هو اللي بيزود في السعر أتهزأ بي؟ قال لا أهزأ بك ولكن نصيحتي لك ألا تبيعي بأقل من 400 درهم قالت أتشتري بأربعمائة درهم قال أشتري لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة شفتوا يا أخوانا الناس اللي عندها ضمير ضمير إيه؟ اللي عندها دين اللي عندها إيمان اللي خايفة من قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
قلت له حضرتك طيب يا شيخ وحضرتك طيب ربنا يعزك يا رب وإياك بطاعته الله يخليك اسالك الدعاء يا شيخ لي وارزقني يا رب بالهدايه ربنا يجعلنا وإياكم من عباده امين الصالحين يا رب العالمين وربنا يؤمنا بالسلامه كده ان شاء الله اللهم آمين
ربنا يبارك لك يا شيخ جزيت خيرا شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل كيف حالك يا شيخ الحمد لله سامعك تفضل
الله يعافيك انا بس بستفسر عن حكم التاجير منتهي بالتمليك عفوا حكم إيه
انا بشتغل في شركه سيارات وبدي سيارات تاجير مع وعد بالتمليك
تأجير
تاجير اه بتاجر سيارات وبتوعد العملاء بالتمليك في نهايه مده العقد حاضر حاضر تابع معايا إن شاء الله.
عايزه يعني عايز اعرف حكم الدين في حاضر يا الموضوع ده فندم تابع معايا ان شاء الله الله يرضى عليك اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الاتصال انقطع ولا ايه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم انت فين انت جاي من بعيد قوي عليكم السلام ورحمة الله اتفضل حياك الله شيخنا حياك الله وبياك آه شيخ آه شيخ آه، فضيلة الشيخ نعم معك حياك الله حياك انا لي مشكله شيخنا الكريم آه انا نصب علي مبلغ كبير من المال اه آه حاولت انا استرد المبلغ في عن طريق احد الاشخاص فترتب علي ديون كبيره بعد ما أنا نصب المبلغ كامل وراح فانا بدي سأرد حق الناس اما بدي بيع بيتي واما انا ملزم اني اقترض من بنك للاسف ما في عندنا بنك اسلامي حتى نقترض منه انا مستعد ارهن بيتي لاي انسان بس ما في حدا كله بيستغل الظرف مثل ما تفضل شيخنا الكريم انه الناس بتستغل وقتك للأسف.
انك انت محتاج وفي ذنبها بيعتبرها شطاره حاضر تابع ولا- معي السؤال حي- وصل تابع معي يجيبك ان شاء الله في اخر الحلقة ان شاء الله سلام طب نتابع يا اخوان ركزوا معايا الله يرضى عليكم من صور الكسب الحرام من صور اللقمة الملعونة حجب المال الذي أمرك الله بإخراجه من مالك للفقراء والمساكين في شأن زكاة المال اثنين بخس الناس أشياءهم ثلاثة ودي مهمة أوي أوي أكل صداق المرأة إيه ده يا عم الشيخ أنت هتلخبط لا والله ما هلخبط الراجل اللي بياكل مهر مراته بياكل حرام يعني ايه ربنا قال كده قال جل جلاله ولا ترث النساء كرها هتورثها وهي حيه يا عم الحاج مهر مراتك ده دين في رقبتك انت ما تعرفش كده ولا ايه لما جيت تتجوز وقلت على الصداق المسمى بيننا في عاجله دفعت العاجل يقول لي يا عم العاجل كان جنيه ان شاء الله يكون سحتوت دفعته لازم يدفع على الصداق المسمى بيننا في عاجله وآجله مؤخر الصداق كام خمس تلاف دفعتهم عشر تلاف دفعتهم ايه ده هو لازم ادفعهم امال ايه امال ايه ما هو دين والله العظيم لو مت حتى شهيد ومراتك ما خدتش مؤخر الصداق بتاعها او سمحتك فيه والله ستحبس عن الجنة حتى يدفع لها صداقها أو تعفو قال تعالى وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يا راجل يا أكلتي تاكل مهرها ازاي ازاي طب يا عم الشيخ ده مؤخرها خمسين ألف خمسين ألف مين اللي قال لك تكتب مؤخر الصداق خمسين ألف لا وعامل لها قايمة بمئة ألف ألا، ده العرف في مصر إن القايمة من المهر الله الله إيه يا ابني اللي قال لك تكتب المبالغ الضخمة دي يقول لي ما هو حماية قال لي اكتب يا عم عشان نتباهى قدام الناس قلت له يا عمو تحب اكتب مهر بنتك كام في القسيمة طالما انت اللي هتحاسب المأذون اه خمسين ألف كويس قال لي انت وراحتك قلت له مئة ألف طب يا عم يا اللي فاتح صدرك انت انت مديون لمراتك بمئة ألف هو كده طب اعمل ايه لازم تسده ولو مت قبل عيالك ما يقسموا التركة لازم يدوا المهر لامهم لانه دين وقضاء الدين مقدم على تقسيم التركة وان استغرق الدين كل التركة طب ده انا ما عنديش فلوس ده انت كركبت مصاريني طب اعمل ايه قول لها سامحيني يا حاج هو ده الحل لا تدفع لا هي تسامح فسعادتك بعد الحلقة دي إن شاء الله تنزل على أقرب حلواني عندكم تجيب كده كيلو بسبوسة وكيلو كنافة وتروق المسائل وتقعد تأكل أم إبراهيم بإيديك وتقول لها ده الشيخ مسعد قال النهاردة حاجة كركبة بطني تصوري بيقول إن مؤخر صداقك دين في رقبتي ولو أنا مت الصبح محبوس عن الجنة بسببك وانت عارفة لو معايا هجيب لك حتة من السماء والإيد قصيرة والعين بصيرة والكلمتين دول وأرجوك وانت بتقول لها الكلام ده تزغطها بسبوسة هتقول لك على طول مسامحك ومسامحة أبوك سامحتك خلاص قال تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اوعى تاكل مهر مراتك يبقى ده مال حرام تحبس عن الجنة حتى تعفو هي أو تقبض صداقها أربعة من صور أكل المال الحرام الرشوة التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذها ومعطيها والوسيط بينهما فلان ده اللي بيسلك الأمور ملعون برضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما الرشوة دي مال حرام اوعى تقولي دي هدية دي محبة الناس بتحبني يا أخي أعمل إيه حاجة بتاعت ربنا لا دي مش محبة لأن سعادتك لو طلعت على المعاش معاش اللي يزعلك ولا حد هيعبرك ده هو الكرسي بس الكرسي اللي انت قاعد عليه بس انت بتاكل حرام كده يا عم الحاج يقول لي يا ابني والله ما طلبت من حد حاجة برضه بتاكل حرام هدايا العمال رشوة هدايا العمال رشوة اتق الله في نفسك النهاردة مصالح كتير مع الأسف على مستوى العالم لا تمشي إلا بالرشوة والرشوة هي ما يأخذه الموظف لإبطال حق أو إحقاق باطل لك أو لغيرك اتق الله في نفسك النهاردة بقت في كلمات سائغة وأنا عملت حلقة هنا اسمها فتح مخك كلها عن الرشوة النهاردة ولا فتح مخك الجنيه غلب الكرنيه فلوسك أبوسك آه في كلام كتير أنا قلته في الحلقة حلقة الرشوة ده مال حرام يا ابني ده مال حرام يا أستاذ فلان يا فلان بك بتاكل حرام بتاكل حرام الشيخ كشف الله يرحمه في الستينات بقى بيحكي حكاية رجل ذهب عشان يعمل أوراق بتاعت بطاقة التموين فكل ما يقدم الأوراق للموظف يقول له تعالى بكرة يا سيد تعالى بكرة يا سيد فالراجل زهق ورقه سليم تمام زهق فواحد واقف جنبه وقال له يا أخي فتح مخك يا أخي مشي حالك يا عم إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز قال له يعني أعمل إيه قال له تعمل إيه حط خمسين قرش في وسط الاستمارات واداله من الشباك فالراجل عمل كده فأول أول ما الموظف المرتشي قلب في الورق ولمح الحتة أم خمسين وكانت خمسين قرش في الستينات بقى خمسين قرش أيام ما كان للجنيه بتاعنا قيمة يقلب كده قال له أيوة كده يا أخي بس ناقص استمارة تانية زي الاستمارة الجديدة اللي انت حطيتها في الورق يعني هات خمسين قرش كمان في الستينات وفي السبعينات و آه في الستينات والسبعينات كان الدولار ب 68 قرش الدولار ب 68 قرش كان ال 20 قرش مصري بالريال السعودي فعلا فاللهم أعز الجنيه المصري يا رب اللهم آمين أقول من صور اللقمة الملعونة الرشوة الرشوة أكل الأموال العامة ابن اللثبية حديثه في الصحيحين صحابي صحابي ذهب ليجمع الزكاة وليجمع الصدقات فجاء وقال يا رسول الله هذه الزكاة هذه الصدقات ما خستش مليم هذا لكم وهذا أهدي لي مع أنه ما أكلش حد بالباطل ولا خلى حد يزوغ ولا واحد عنده مليون كتبها مئة ألف في الورق عشان هياخد منه كام ألف لا ده صحابي والصحابة عدول النبي لما سمع الكلمتين دول صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بالي أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي أرأيتم لو قعد في بيت أمه وأبيه أكانت تأتيه هديته أنا بقول لكل موظف مرتشي لو قعدت في بيت أمك هتجيلك هدية ما هو النبي قال كده لو قعدت في بيت في بيت والدك هتجيلك هدية انت بتاكل حرام اتقوا الله في نفسك اتقوا الله في دينك خمسة من صور أكل الحرام أكل الربا الربا غرق الناس فيه تمرغوا فيه سيما مع الفتاوي ذوات البلاوي وحطها في رقبة عالم واطلع منها سالم الربا الذي أصاب الناس على الأقل بغباره الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه خمس أصناف اللي يكتب عقد الربا ملعون ملعون اللي يدفع قرض بالربا ملعون اللي ياخد قرض بالربا ملعون اللي يشهد على عقد بالربا ملعون الربا الذي هدد الله عز وجل آكليه بتهديد والله لم يهدد به الزناء الزاني ذنبه أخف من المرابي الخمرجي ذنبه أخف من المرابي تخيل هكذا قال ربنا فإن لم تفعلوا يا مرابي إذا ما بطلتوش ربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والله ربنا ما قالها للزنا ولا للحرامية والله العالم كله النهاردة يترنح بسبب الربا خراب العالم بسبب الربا ولسه لسه إلى الآن عندنا من يدافع عن الربا ولا حول ولا قوة إلا بالله قال جل جلاله الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا البيع تجارة وتدوير أموال وعرق وكد وشغل إنما الربا مص دماء استغلال مال حرام معنا اتصال السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله إيه بعد اذنك انا عندي سؤالين اتفضلي إيه اول سؤال إيه كان والدي شغال وبعدين اتوفى وكان في اخواتي اسر وفي فلوس في البنك في المجلس الحزب باسمهم إيه، هل الفوائد اللي تطلع ديت إيه، حرام ان هم ياخدوها حاضر او مثلا ي- يعني تساعدهم مثلا ان هم يعني ايه بي يعني آه، اي شاب يعني بيبقى عايز يتجوز وكده ويعني تساعده في الجواز ولا يتخلص منها مثلا باي طريقه من الطرق حاضر إيه، في ال- السؤال الثاني نعم عندي جوزي إيه، على طول بيحلف طلاقات أعوذ بالله والنهارده برضو قال لي انت طالق طالق طالق بالثلاثه ده فكل الطلاق ما رقم كام ده؟
بكلمه نعم ده الطلاق رقم كام ده؟
ده كتير والله يا سيدنا الشيخ كل ما اكلمه يقول لي ما طلقتكيش لا يمسك انا انا ما طلقتكيش أختي في الله ايوه اتفضل لا يقربك ولا آه.
يمسك آه.
الصبح تاخديه من رق... من ايديه انا عايز آه.
عايز اقول من رقبته اللي زعلان منه ما وتطلعوا على دار...
بيرضاش فضيله الشيخ وتطلعوا على دار الافتاء اه ويحكي الحدوته من اولها من اول يمين حلفه مم.
واللي يقولوا لكم عليه في دار الافتاء اعملوا به على طول كده طلقات على معنى طول كلام عليا واضح.
الطلاق عليا الطلاق عليا الطلاق أختي في كل الله، حاجه خير بيحلف فيها.
الكلام ما قل وجل ودل آه.
ما يلمسكيش الصبح خديه كده على دار الافتاء ويحكي القصه من اولها واللي يقولوه لكم هناك اعملوا به الله يرضى عليك اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله شيخ جزاكم الله خيرا الله يرضى عليك شيخ لو سمحت والله بغيت استفسر منك بس اتفضل انا كنت وعدت الوالد والوالده ان انا اطلعهم عمره اه وزوجتي كمان وعدتها بنفس ال- نفس العمره جميل فطبعا يعني نقص عليا من المبلغ حوالي 4000 اه فهل ممكن أختار اختارتهم من زميل الي ولما ارجع اشدهم قرض حسن قرض حسن ان شاء الله لو ان شاء الله ربنا يبارك في عمرك وتعيش 600 سنه كمان الله لكن لو يبارك فيك.
توفاك الله هناك في حد وراك هيسد
نعم اقترض منه ال 4000 واعتمد على الله وادعي لنا وانت هناك الله يرضى عليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بعد اذنك يا شيخ هو لو الزوجه قالت لزوجها انا مش معاك في الصداق يعني عشان ما كانش فيه امكانيه في ال- ان هو يدفع لها يعني الصداق وبعد كده ربنا يعني فتحها عليه فهي ممكن تطالبه بال قالت بال- له أنا مسامحاك نعم هي سامحته هي قالت له انا مسامحاك يعني خلاص فما مش من حقنا تطالبه تاني خلاص قالت له أنا مسامحاك يبقى خلاص خلصنا هي بقى تعرف ت- ت- تاخد منه تاني بطريقتها ما هو النساء مقلبين الرجالة هو الراجل الزوج بيعني ده الزوجة تعرف ما في جيب الزوج أكثر مما يعرف هو ما في جيبه الله يرضى عليك آه، نستأنف يا شباب نستأنف بارك الله فيكم من صور أكل المال الحرام أكل الربا سبعة من صور أكل المال الحرام أكل أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظلما هو ممكن نأكل أموال اليتامى عدلا آه واحد وصي في مال يتيم شغل له في فلوسه يأكل بالمعروف لأنه محتاج لا بأس غير كده لا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إي والله سبعة من صور اللقمة الملعونة من صور أكل الحرام أكل مواريث البنات أكل مواريث البنات إلى هذه اللحظة على الأقل في بلادنا تؤكل مواريث البنات يقول لك أنا ما ورثش البنات طين أنا أبويا مات ساب خمسين فدان هي ليها فيهم عشرة فدان ما تاخدش نديها قرشين نراضيها بهم السلام الله هو ده مالك المال مال الله وهذا ما قسمه الله لأختك انت مالك حاقد وحاسد عليها ليه ليس من عندك ليس من كدك ليس من كدحك هذا مال أبي آه نعم مال أبيك وأبيها لك في أبيك نصيب ولأختك في أبيك نصيب هذا مال أمي ما هي أمك وأمها سبحان الله العظيم وبقول لكل أب اتق الله اعدل بين أولادك في العطايا والهبات أدي الولد شقة والبنت شقة أدي الولد مئة ألف والبنت مئة ألف مفيش للذكر مثل حظ الأنثيين في العطايا والهبات هذا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث إنما في الهبات أدي الولد ألف والبنت ألف أعطي الولد سيارة والبنت سيارة النعمان بن بشير لما ذهب أبوه ليشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد نحله لولده اداه له هدية قال النبي له هل لك من ولد غيره قال له عندي عيال كتير قال هل نحلت كل ولد من أولادك مثله قال لا قال قم إني لا أشهد على جور ده اسمه ظلم إني لا أشهد على جور فاتقوا الله يا عباد الله يقول لك يعني أصل هتاخد وتودي لجوزها طب برضه وانت مالك هي فلوسك هي فلوسك للمرأة ذمة مالية مستقلة اتق الله في نفسك ما تاكلش حرام انت هتموت وهناك قيامة تسأل فيها عن كل جنيه سؤالين من أين اكتسبته وفيما أنفقته ثمانية من صور ال- المال الحرام أكل المال الحرام بالغش الغش في البيع والشراء الغش الغش في البيع والشراء قال تعالى ويل للمطففين يا ويلهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون لما يجي ياخد حقه ياخد حقه تالت ومتلت ما يسيبلكش حاجة أبدا لكن لما أنت تاخد حقك منه صعب قوي النهاردة بقى أخدان الحق من الناس صعب يبقى حقي شرعه الله لي أخده بالخناق أخده بالنار والحديد ليه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون يأكل حق الناس ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هنموت يا أخوانا هنموت سنخرج من الدنيا عراه حفاه سنقف بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة اللهم أخرجنا من الدنيا لا يطلبنا أحد بين يديك في الآخرة بمظلمة اللهم آمين الغش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم وغيره النبي محمد النبي محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم خارج كده إلى سوق المدينة لا واحد بيبيع تمر وموشش التمر كده الظاهر حلو والباطن خبيث فالنبي حط ايديه في الطعام أدخل يده في التمر وجد فيه بلل في تمر جوه مبلول وفي عطن و... قال ما هذا يا صاحب الطعام ايه يا عم يا بتاع البلح اللي انت عامله ده قال أصابه ماء السماء يعني المطرة يا أخويا مطرت في وسط البلح بس قال هل أظهرته للناس أو نحو هذا الكلام من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا النهاردة الغش في البيع والشراء على ودنه تروح عند الفكهاني يا نهار أبيض يقنعك مية المية أنه أعطاك أطيب ما عنده تروح البيت تفتح كيس الفاكهة كده تلاقي نصها معطمة تروح عند جماعة بياعين البطيخ بمناسبة البطيخ تلاقي حاطط يافطة كبيرة كده السعر الكيلو بجنيه تجري انت بسرعة يا بيبيع رخيص قوي الراجل ده هات لي بطيخة كام كيلو زي ما توزن ما هو كيلو بجنيه يهبتك واحدة 12 كيلو طلع سعادتك بقى 12 جنيه ومعاك مراتك هو يوزن ويروح على طول شاقي البطيخ يقول لك هات 22 جنيه ايه يا عم ما انت كاتب يافطة قد كده الكيلو بجنيه يقول لك لا اليافطة التانية اهي اللي كاتب يافطة قد كده مخبيها في وسط البطيخ الكيلو ب 2 جنيه وشق البطيخ والسكينة في ايديه وواد بقى دورين ومعاك مراتك هتتبهدل تدفع وانت بتقول الله لا يبارك لك ربنا ينتقم منك حسبنا الله ونعم الوكيل بالله عليكم مش ده موجود اتضحك عليكم كم مرة ده غش من غشنا فليس منا اللبن انا كرهت اشرب لبن والله العظيم كرهت اللبن ليه سال البقالين اللي بيبيعوا اللبن النهارده عندنا احنا في لبن ده ما بنشوفهوش وفي ميه متعصى لبن وفي ميه باللبن في لبن وفي ميه متعصى لبن ده الموجود في كل في كل حته الا من رحم الله وفي ميه باللبن تلاقي اللبن مليان ميه وفورمالين وشك طعمه طعم الدواء وتشرب كوباية اللبن ما تلاقيش تعمل دسم في الإزاز ما فيش حاجة معلمة مية مية وكلها مواد حافظة سموم يعني ايه ده ذكرني هذا بقصة الرجل الذي كان يغش اللبن عنده بقرة يحلبها تجيب له قسطين لبن قسط لبن يحط عليها عشرة مية ويبيع للناس أنزل الله سيلا شديدا على القرية فحمل السيل البقرة وسقط بها من مكان مرتفع فماتت بعد ما السيل هدي كل البيوت سليمة محدش اتضر خالص إلا الراجل ده السيل شال بقرته ووقعها من فوق جبل دغدخها فأخذ يلطم ويقول ذهب مالي قال أولاده إن الماء الذي غششت به اللبن جمعه, الل- جمعه الله لك عنده سيلا فأنزله وأذهب مالك اتق الله مش فهلاوة والتجارة شطارة وأنا بلفت الزبون حركات الحرامية دي ده غش ده حرام والغش له صور بياع الفاكهة ده صغير ده مسكين ده في في كبار غشهم بيكسبوا فيه مليارات ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك من صور الكسب الحرام الكسب عن طريق القمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق رواه البخاري ده انت لو قلت لصاحبك تراهني ده ذنب كفرت صدقة طلع أي صدقة القمار شهادات الاستثمار مجموعة ألف ومجموعة مش عارف إيه وحصل سحب على الشهادة وكسبت مليون جنيه هذا قمار ده قمار قمار صور من صور التأمينات قمار والمسابقات في التلفزيون حتى القنوات الإسلامية اتصل الآن على رقم كذا كذا والدقيقة بثلاثة أو أربعة جنيه ويركنك على التليفون عشر دقايق والنتيجة الجايزة عمرة دول أمرتية دول أمرتية هذا قمار قمار ليه؟ ما هو القمار أمر يدخل فيه طرفان أو أكثر بنية المخاطرة بالمال فيخرج فيه طرف غانم كسبان بيقش وطرف غارم فكل واحد بيخاطر بثمن المكالمة أنا ركنوني قد كده دفعت 50 جنيه أنت دفعت 100 أنا دفعت 20 أنا بتصل ليه طبعا في الفوز طب كسبت عمرة ب 7000 بقية الفلوس اللي اتجمعت من اللي اتصلوا خسروها صاحب القناة بقى بيقسم مع الشركة ده قمار ده مال حرام على القناة وعلى شركة الاتصالات لأن ربنا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان القمار الجماعة بتوع القهاوي يقعد بقى الموظف أحمد بيه وحسن بيه يقول لك نتهوى نقعد على القهوة يلعبوا عشر الطاولة عشر الضمنة والخسران يدفع ويقعد بقى العواطلية حواليهم هات له سحلب هات له حاجة ساقعة هات له عناب هات هات هات 30 40 جنيه واللي يخسر يدفع ما هو ده قمار والسحلب اللي شربه اللي بيشجع ده بيشرب حاجة حرام السحلب في ذاته حلال لكن هنا من الكسب الحرام بيشرب حرام القمار يا عباد الله القمار أيضا من صور أكل الحرام أخذ مبلغ من صاحب البيت عند الخروج من الشقة بخاطرك وبحريتك آه دي بقى هتزعل دي عشان كده هنختم بيها اللي هتزعل دي أنا سكنت في بيت حضرتك بكام؟ دفعت لك مقدم إيجار وقتها 5000 جنيه بس قعدت عندك وربنا كرمني وبنيت عمارة أو بقى, بقى عندي شقة تمليك ب 200000 عايز أخرج أقول لك هات 50000 اديني 30000 بتوع إيه؟ بأمارة إيه؟ أنت دفعت 5000 وسكنت بهم وتمتعت وخارج بخطرك وبحريتك تاخد مني عشرين ألف ليه بأي وجه ده مال محرم يا عم الحاج طب صاحب البيت هو اللي عايز يمشيني وأنا ما عنديش مسكن آخر هو محتاج له ممكن بالتراضي هنا يعوضك بشيء من المال عشان تجد مكان تقوي إليه أنا بتكلم عن الأول اللي ربنا وسع عليه بأمارة إيه تاخد هذا مال محرم يا عبد الله قل من يفعل ذلك الآن العبد أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي كان عندي شقة دفعت فيها 8000 وكان أغلى مقدم إيجار وقتها كنت بدفع أغلى إيجار ثم وسع الله علي واشتريت شقة فلما جيت أخرج قلت لصاحب البيت آه، أنا عايز 20000 جنيه إيه رأيك قال لي اللي تشوف وبعدين صاحب البيت كان بيحضر لي الدروس وبيسمع الكلام اللي أنا بقوله ده فقال لي اللي تشوفه قلت له مش عايز منك أي حاجة عايز بقية مقدم الإيجار بتاعي كان ألف أو ألف ومية حاجة بسيطة كده وتتفضل الشقة معاك اهي كل من كان حولي من الناس لامون ده انت اهبل ده انت عبيط ازاي تعمل كده ما فعلت ذلك إلا لله وبالفعل يا أخي في نفس السنة والله أكرمني الله بحجة بالمجان سألت اللي بحج معاهم انتوا دافعين كام السنة دي في الحج قالوا ستين ألف جنيه شوف تعويض ربنا فعلا من ترك شيئا لله عوضه الله عنه بأفضل منه طب يا ترى في صور أخرى لأكل المال بوجه حرام آه في صور كتيرة منها وبه نختم أكل مال الأجير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه الأجر ده كتير بقى في بعض دول الخليج واحد مسكين مصري ولا سوداني ولا من أي حتة راح يشتغل يروح واخد الجواز عنده والكفيل لو هو عمل غلط مالكش حاجة ليه عندك عشرين ألف ريال هم عشرة ده اللي لك عندي انت بتاكل حرام كده أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه الموضوع يحتاج على ما يبدو إلى حلقة أخرى أخويا بيقول لي عايزين واحد تارك صلاة لا نصلي عليه تارك الصلاة تكاسلا مسلم فاسق فإن مات على هذا يصلى عليه إنما إن جحدها قال الصلاة ده كلام فارغ ما فيش حاجة اسمها صلاة هذا لا ي- إذا جحدها يجلس معه أهل العلم يقيم عليه الحجة ينصحون له يعلموه فإن أبى يقضي القاضي مش أنا ولا أنت القاضي يقضي عليه بأنه مرتد وعندها لا يصلى عليه آه، شغال في مكان في رقص وأغاني وأماكن حرام أعمل إيه اترك هذا المكان اترك هذا المكان وابحث عن مكان آخر آخر سؤال بيقول لي واحد نصب علي المهم أنا آه، يعني علي مبلغ ضخم وقدامي حل واحد أن أقترض من البنك يجوز لك أن تقترض بقرض ربوي في حالتين الأولى في شأن الحفاظ على الحياة واحد محتاج يعمل جراحة يعمل كذا والعملية عايزة كان مفيش هتموت الولي زوجته هتموت يقترض ولو قرض ربوي الأخرى إن بقيت مديون لناس وبقيت قدامي حل من اتنين لا السجن لا ال- لا القرض الربوي أدفع أو أتحبس ولا سبيل للدفع إلا بالقرض الربوي ده إمتى بقى بعد ما تبيع كل ما له ثمن وتستغني عنه بعد ما تحاول ت- تاخد مهلة من صاحب الدين بعد ما تحاول تقترض من كل من حواليك وتتقفل كل البيبان في وشك وتفعل ده وانت كاره وتستغفر وتتوب الله أسأل أن يجعل رزقنا كله حلالا طيبا إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن